قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يا ضِيَاءَ قلبي ودربي يا أخي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب أنت حبيب أنت أنسي وأنت مني قريب يا طبيبا يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب طلعت شمس حبه في القلوب واستنارت فما تلاها غروب اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والملأ والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواني في الله في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا طلحة بن عبيد الله ماسك السيف وبيقاتل إيد سيدنا طلحة إيد قوية إيد اتدربت على الجهاد واتمرست على الجهاد ماسك السيف وبيقاتل وهو بيقاتل تتقطع صوابعه الأربعة صوابعه الأربعة يجي فيها السيف يفتحها الدم بينزف سيدنا طلحة يت... يعني يتألم ألم شديد جدا القضية مش بس الألم القضية هيمسك السيف تاني إزاي ينظر إلى يده ويقول حس حس حس يعني بطلي ألم حس يعني يعني كأنه بيتألم ولكن عايز يمسك السيف تاني وبيقاتل ولكن بيتندم هيمسك السيف ازاي بعد ما ايده اتقطعت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسط المعركة وسط جو المعركة بيقول له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة لو قلت بسم الله يا طلحة بدل ما تقول حس كنت قاتلت الأعداء بقوة غير قوتك انت كنت بتقاتل بسم الله مش بإيدك بقوة الله مش بإيدك بقدرة الله مش بإيدك لما كان معاك الأسباب لما الأسباب راحت لما ايديك اتقطعت انت برضه بتقاتل بسم الله يعني ايه يعني الداعية اللي ماشي في طريق الدعوة إلى الله لو حصل لك ابتلاء اوعى تبطل لو حصل لك مشكلة اوعى تقف لو حصل لك إعاقة اوعى تقف والله يا إخواني يعني الواحد ياما رأى آيات من الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله في مسألة إن مهما كانت كانت الاعاقات اوعى تقف اوعى تبطل انت رايح بالله بالله بتدعو مش لانك فاضي مش لانك حضرت كويس مش لانك انت صحتك كويسه مش لانك ما عندكش مشاكل لا مهما كان كل ده في حياتك زي النبي عليه الصلاه والسلام انطلق وادع واستمر وخليك بالله بتدعو بالله ولله من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا كلمه الله يبقى اللي على كل لسان كلمه الله في كل القنوات كلمه الله في كل مواقع النت كلمه الله في كل القلوب كلمة الله في كل الأماكن هو ده هدفنا احنا يا إخواني لله وبالله سبحانه وتعالى أنا عايز أقول يعني يعني عذرا إخواني في الله على الانقطاع اللي حصل ولكن بسبب مرض والدتي شفاها الله وعافاها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها يعني الحقيقة أن أنا فوجئت أنها يعني مرضت مرض شديد جدا عارض فاضطريت أن أنا أنزل وأكون بجانبها بإذن الله سبحانه وتعالى لأن احنا عبيد لله سبحانه وتعالى الأرض لله هو اللي احنا بنعمله يا جماعة جماعه الارض لله هو اللي احنا بنعمله مش الارض لنفوسنا او او فباذن الله جزاهم الله خيرا اخواننا يعني جم الى هنا في المنصوره من اجل ان احنا يعني نسجل مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى طول ما ظروف والدتي كما هي يعني يعني ندعو الله سبحانه وتعالى لها ولمرضى المسلمين جميعا بالشفاء اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها وان يشفي مرضى المسلمين جميعا اخواني في الله يعني الحقيقه الموضوع اللي انا كنت مجهزه يعني يعني يعني انا عايز اكمل فيه او عايز اتكلم فيه الموضوع تخيلوا لو واحد دخل على مراته دخل على مراته فجأة وهي عندها عيال عادي وده جاي من المدرسة وده جاي من من مشوار وده قال لها يلا بسرعة قالت له ايه قالت له احنا مسافرين قال لها احنا مسافرين مسافرين فين مسافرين ازاي هو السفر ده مش له تجهيز ولا ايه قال لها احنا مسافرين السعوديه السعوديه هنسافر من مصر للسعوديه ازاي طب مش كنت تقول لي عشان نجهز نفسنا هنقعد قد ايه هنقعد ثلاث سنين ثلاث سنين ازاي انا لا جهزت شنط ولا جهزت حاجه ولا قلت لاهلي ولا جهزت مدارس العيال قال لها طب السفر بعد قد ايه بعد ثلاث ساعات يا نلحق يا ما نلحقش تخيلوا يا جماعه اكيد بعد الموقف ده يحصل في الدنيا يقولوا على الراجل ده ايه يتهموا عقله بايه اللي سافر بالمنظر ده وسايب له ثلاث ساعات عشان يجهز فيه انا عايز اقول لكم يا جماعه ان في سفر تاني ورانا بس مش من مصر للسعوديه ده من عالم لعالم تاني خالص بس مش هيقول لك باقي ثلاث ساعات اجهز فيهم ده هيجي في لحظه هيجي في لحظه هينزل ملائكه من السماء هتاخدك في لحظه من وسط كل اللي حواليك هيبقى يا جماعة في اللح- في- في الحالة دي مش بعد ثلاث سنين هترجع ده انت رايح وما انتش راجع ده ذهاب بلا عودة الى العالم الاخر السفر ده محتاج تجهيز قد ايه انت جاهز ولا لا انت جاهزة ولا لا انت جاهز للسفر ده انت جاهز تقف بين ايدين ربنا انت جاهز ان الليلة تقف بين الملكين تحاسب على اعمال حياتك ولا لا يا جماعة لازم نبقى جاهزين يا اخواني من الايات اللي بتبهر الواحد قول الله سبحانه وتعالى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر الواحد يعرف ان ممكن الواحد يتلاقى في حاجه يوم ولا يومين ممكن الطالب يتلاقى ساعه ولا ساعتين ممكن هتحصل حاجه تلهي الواحد ساعه ولا ساعتين يوم ولا يومين شهر ولا شهرين ولكن واحد يفضل ملهي لحد ما يموت واحد يفضل مالها 40 سنة كاملة واحد يفضل مالها طول عمره وطول حياته ازاي يعني طالب ليله الامتحان وسمع كلمة جول يطلع يشوف الجول ده ايه يلاقي المباراة لا ده في ضربات جزاء لا ده في كذا كذا يفاجئ ان الامتحان جه ميعاده يبقى ده مش عقل يا اخواني عشان كده جاهزين ولا لا انا معايا النهارده حديث من اخطر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب حديث من امتع الاحاديث اللي مليانه مشاعر رهيبه مشاعر مهوله في حياتنا يا اخواني حديث البراء بن عازب لما النبي عليه الصلاه والسلام كان في جنازه صحابي من الصحابه ف وهم بيحفروا في الارض استعدادا لانزال جسد الصحابي في الارض الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر فين عذاب القبر ده يا رسول الله مش شايفينه ما احنا شايفين احنا شايفين جسد ميت ملفوف في كفن ابيض وشايفين حفره هيتحط فيها ويتردم فين يا رسول الله يا جماعه اللي مش هيصدق الكلام ده يبقى جنون يا جماعه انا دلوقتي قاعد قدامكم في التلفزيون اهو بالريموت هتقلب على القناه ثانيه هتلاقي ناس بتتنطط بالريموت هتقلب على القناه ثالثه هتلاقي شيخ تاني بيتكلم بالريموت الصور دي كانت فين كانت حواليك وانت مش شايفها ايه المشكله ان يبقى حواليك الوقت ملائكه وانت مش شايفهم ان يبقى حواليك احداث وانت مش شايفهم ايه القضيه الصور دي فين يا جماعه الصور دي فين قلب في الراديو تلاقي كوره تقلب تلاقي دين تقلب تلاقي قران فين يا جماعه الاصوات دي كانت حواليك وانت مش سامعها اضرب بايدك ريموت العربيه تلاقي الابواب اتفتحت اضرب بايدك الريموت تلاقي الابواب اتقفلت قال لا في حاجه خرجت من الريموت راحت للعربيه فتحتها قفلتها انت ما انتش شايفها وما انتش حاسس بيها ولكن هي موجوده موجوده فين موجوده فين موجوده حتى لو ما انتش سامعها مش لازم كل حاجه تسمعها مش لازم كل حاجه تشوفها يا جماعه ياما حوالينا مشاهد رهيبه ياما ساعه الموت في مشاهد رهيبه من حوالينا ولكن ما حدش داري القضيه ان الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر هتفضل مالي هتفضلي مشغوله هتفضل في الغيبوبه اللي انت فيها لغايه انت حتى زرتم المقابر يا اخواني في الله هي دي كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا انقطاع يعني ايه انقطاع يعني زي القطر اللي ماشي فجاه بيقف فجأة بدون أي توقع فجأة بيقف يا جماعة اللي كان عاي... اللي كان بيحب يلعب PlayStation خلاص اللي كان بيحب يلعب سنيك على الموبايل خلاص اللي كان وراه مواعيد خلاص اللي كان وراه ارتباطات خلاص اللي كان عايز يطمن على بنته قبل ما يموت خلاص كل حاجة خلاص يا جماعة إذا كان في انقطاع اتقطعت خلاص خلاص كان نهر متدفق ووقف خلاص يا اخواني احنا عايزين نقول ايه انا عايز اكلمكم النهارده عن الناس اللي جهزت قبل ما اكلمكم ان شاء الله الحلقه الجايه عن اللي ما جهزش او قبل ما اكلمكم الحلقه الجايه عن ازاي نجهز او احنا جاهزين ولا عايز أجهز- اكلمكم النهارده عن الناس اللي جهزت يا جماعه عن الناس اللي جهزت اسمع معايا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن اذا كان ان العبد ألا ان ان ده توكيد ان ده يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى تشك اوعى قلبك يشك لحظه في الاحداث دي اوعى قلبك يشك لحظه في الاحداث دي ان العبد يا رب ده كان وزير يا رب ده كان غفير يا رب ده كان استاذ دكتور يا رب ده كان رئيس جامعه يا رب ده كان ضابط يا رب ده كان لواء يا رب ده كانت آه، يعني هانم كبيره يا رب ده كانت سيده بلدها الاولى يا رب ان العبد خلصت خلاص إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا إن الفتاة المؤمنة إذا كانت في انقطاع من الدنيا إن الأنا الصالحة إذا كانت في انقطاع من الدنيا اللي جهزوا يا جماعة بقى اسمه عبد القناع اتشال القناع اللي كان بيغطي كل واحد مننا ده ده كان لابس بدلة وده كان لابس وده كان معاه فلوس وده كان لك- راكب بي ام جيل سادس ولا سابع وده كان لك- راكب عرب كل ده في النهاية إن العبد كله بقى عبد إن العبد المؤمن اللي أطاع ربنا وعبدت ربنا ومشي في طريق ربنا اللي جهز يا جماعة اللي كان جاهز اللحظة دي من قبل ما تيجي إذا كان في انقطاع هي صحيح اتقطع زي ما الكهرباء تتقطع في لحظة ولكن هو كان جاهز هو كان مستعد هو كان متوسم للحظة دهية إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اذا كان في في انقطاع في عارفين كلمه في ديت في انقطاع واقبال يعني ايه يعني ادي بلد وادي بلد انت خارج بالعربيه من البلد دي رايح البلد تانية فانت كل شويه ملامح البلد اللي انت خارج منها بتغيب بتتقطع بتروح وكل شويه ملامح البلد اللي انت رايحها بتبان بتظهر بتكبر كل شويه العالم اللي انت خارج منه بيتقطع عنك بيروح ملامحه بتغيب بيبهت بيتنسي وكل شويه العالم اللي انت رايحه بيتضح ملامحه اكتر بيبان اكتر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره انقطاع من الدنيا من انتهت ما عادش في اي علاقه بينك وبينها ما عادش في اي صله بينك وبينها ما عادش في أن- اي امكانيه انك انت ترجع ليها انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره وانت رايح العالم الثاني وانت رايح العالم الثاني وبيتضح مشاهد عمرك ما كنت تتخيل انها حواليك وانها اقرب اليك من حبل الوريد عمرك ما كنت تتخيل المشاهد دي حواليك ولكن انت كنت مستعد انت كنت جاهزه اللي كان جاهز ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره خلاص هو غاب عن الدنيا وكل اللي حواليه غابوا عنه لا عادوا شايفين اللي هو فيه ولا عاد شايف اللي هم فيه اللي هم فيه خلاص يا جماعه اتته نزل اليه من السماء ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس نزل إليه إليه يعني تخيل بص للسماء كده هينزل ليكي منها ناس مخصوص ليك انت كتيبة مخصوص ناس مخصوص ليك انت نزل إليه مخصوص عشان أنا نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه بس مش أي بياض بقى بياض الجنة وبياض الآخرة كأن وجوههم الشمس الشمس بتنور من على بعد 93 مليون ميل تخيل ملك واحد منهم شمس كاملة ليك لوحدك في أوضتك شمس كاملة ليك لوحدك في أوضتك ولكن ده مش شمس واحدة نزل إليه الملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون من معهم كفن من أكفان الجنة معهم كفن قال لها هو الوقت يا جماعة اللي بيحصل الوقت يا إخواني الجسم الناس مهتمية بالجسم زي ما هو صاحب الجسم كان مهتم بالجسم في الدنيا هيكفنوه ازاي مين اللي هيغسل هيدفنوه ازاي تصريح الدفن هيجيبوا جنازه منين مين اللي هيقرا مين مين مين ولكن الروح ليها كفن تاني غير الكفن اللي هم بيجهزوه معهم كفن من اكفان الجنه طب هي الجنه فيها اكفان هي الجنه اصلا مالها بالاكفان يا جماعه ومالها بالموت يا اخواني ده بيبدا يتناعم بثياب الجنه من لحظه موته كانه بالظبط من الضل الجنه مش في ناس من الضل النار في ناس من الضل الجنه يبدا يتناعم باصناف نعيم الجنه من لحظه موته الراجل ده يا جماعه يطلع الوقت رحله رهيبه الروح رحله الروح رحله الى الله مش رحله الجسد في الارض الناس ماشيه بالجثه في الارض وماشيه بيها ومش واخده بالها ان في جروح ليها رحله تانية خالص في السماء رهيبه مشاعرها مهيبه حديث من اللي مليان مشاعر تزلزل القلوب الحيه يا اخوان تزلزل القلوب الحيه معهم كفن من اكفان الجنه يبدا يتنعم من عين الجنه من اولها وحرير الجنه من اولها وسندس الجنه من اولها واستبرق الجنه من اولها وحروط عطور من حروط الجنه هيبداوا بقى لبس السجن اللي هو لابسه ده يسيبه ويخلص منه هتقابل ده انت طالع تقابل ربنا هتقابل ربنا بلبس السجن اللي احنا عايشين بيه ده ازاي ده انت هتلبس لبس تاني وعطر تاني من الجنه جاي من الجنه مخصوص وهتطلع عشان ده الطبيعي الله سبحانه وتعالى وبعد ما تسيب نفسك في السجن عشان كده حنظله الملائكه غسلته وما مسوش ليه لان هيقابل ربنا بلبس الدنيا ده زي لبس السجن ازاي عشان يصعد الى الله سبحانه وتعالى تاهيل للصعود الى الله معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنه حتى يجلس منه مد البصر يعني تخيل فجاه ألف شمس او ألفين شمس او 10000 شمس طلعت عليكي الشمس بتطلع بتنور الكره الارضيه بقاراتها السته امال شمس طالعه تنور روحك وتبهج حياتك وتطمنك ده شمس ورا شمس ورا شمس 1000 2000 شمس حتى يلبسوا منه مد البصر ده ده يا جماعه ده ده حفل التكريم يا اخواني ده الراجل ده الامه دي اول ما تموت هتبدا حفل التكريم فورا هم في ميتم هنا والفرح فوق حفل التكريم ليها معلش انت صبرت انت تعبت انت صمت انت عطشانه وصبرت لله انت تعبت لوجه الله ولكن انت ما تعرفش هتاخد من ربنا ايه هتلقى عند ربنا ايه اه لو نعرف اللي بيستدين عند ربنا لو صبرنا او لو تعرف اللي بيستديك عند ربنا لو قبضت على دينك اه لو تعرف اللي بيستنيك عند ربنا لو صبرت لوجه الله سبحانه وتعالى ثم يجيء ملك الموت ملك الموت يجي بقى بعد فترة بعد ما يبقى اطمنت بالملائكة لان ملك الموت منظر مرعب اصلا اشد من الف ضربة بالسيف ولكن يجي دول الاول يطمنوك طب لو ولد من اولياء الص- الله الصالحين دول بيسكتوا كده لو واحد من المؤمنين يعني بيسكتوا خلاص يجوا يطمنوك منظره ولكن لو ولد من اولياء الله الصالحين لا الموضوع بيختلف دول بقى بيكلموه قبل ما يجي ملك الموت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا طول حياتهم على الصراط المستقيم جاهدوا عشان يفضلوا على الطريق ما انتكسوش ما حودوش ما تعبوش من طريق ربنا سبحانه وتعالى جاهدوا لوجه الله انطلقوا في الطريق الى الله صبروا لاجل الله زي زمن الصبر اللي احنا فيه زي زمن القبض على الجمر اللي احنا فيه صبروا لوجه الله سبحانه وتعالى صبروا لاجل الله فاخواني ف ثم يجيء ملك الموت طب قبل ملك الموتين فهيتكلموا اه قلت لكم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اللي هم بيض الوجوه كانه وجوههم الشمس بس المره دي بقى الا تخافوا ولا تحزنوا بيطمنوهم ما تخافوش ما تحزنوش على اللي انتوا سايبينهم ما تخافوش من اللي انتوا رايحين له الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ابشروا انتوا مش عارفين مستنيكوا ايه انتوا مش عارفين ربنا هينعمكم قد ايه انتوا مش عارفين ربنا غرس ليكم بيده كرامه وعطاء شكله ايه يعني يا جماعه بتطمنهم قبل ملك الموت قبل وبعد كده يجي ملك الموت الجزء الثاني من حفله التكريم حفله التكريم الاول حضرها الوف الملائكه نازله لك انت بخصوص الارض الكره الارضيه قبل ما تطلع عشان تاخدك في الرحله دي من اول لحظه بعد كده يجي ملك الموت حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند راسه ويقول ايتها النفس الطيبه يا نفسي اللي طابت يا نفسي اللي شفيت من امراض القلوب يا نفسي اللي زي الثمره الطيبه اللي طابت ما عادش فيها حاجه نيه خلاص قلبك استوى بالايمان يا نفسي يا طيبه يا نفسي يا مؤمنه ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان اخرجي الى مغفره من الله ورضوان اخرجي الى مغفره من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطره من في السقاء يا جماعه يعني انتوا متخيلين الميه جوه الازازه مفيش اي ارتباط بينها وبين الازازه خالص يعني احيانا بيبقى في حاجه فكه في حاجه انما الميه مفيش اي ارتباط تعمل كده الميه هتقع على طول هو ده قول الله والناشطات نشطا المؤمن اول ما يحس انه رايح دار الاخره بينشط بينشط يا جماعه النشاطات النشطه بينشط انا رايح اقابل ربنا انا رايح القى ربي انا رايح اقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رايح الجنه انا رايح دار الاخره انا رايح اصعد الى السماء السابعه هلقى مولاي وربي سبحانه وتعالى النشاطات النشطه قمه النشاط ساعه الموت كل اللي حواليه بيعيطوا عليه وهو ما بيعيطش هو فرحان هو في افراح هو في حفل التكريم كونيه حفل التكريم في السماوات السبعه عشانك انت عشانك انت عشان تعرف انت غالي عند ربنا قد ايه عشان تعرف انت طاقتك غاليه عند ربنا قد ايه عشان تعرف ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه ثم يقول ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان ما في الذنوب في مغفره وال- وال- وربنا راضي سبحانه وتعالى تخيل ربنا وهو راضي هيقابلك ازاي سبحانه وتعالى و اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل شوف كلمة تسيل دي كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها يعني كأن حاجة نازلة كده وياخدها كده كم يعني فين الألم يا جماعة فين الألم يا إخواني فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ملك الموت بقى يكمل مهمه فقبض أرواح باقي النفس القارات الستة إنما النفس الملائكة اللي نزلت من السماء دي هتاخد روحك عشان تصعد بيها في حفل التكريم مهيبة فيصعدون فيضعوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فيخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض الريحة ده ريحة ايه ريحة كفن ال- ال- الجنة وحبوب الجنة لا بس ريحة روحك عطر روحك من الوقت عطري روحك من الوقت عشان روحك التراب ده هيطلع في الوقت ده عطر روحك بالصيام بالقيام عطري روحك بالتوبة بالاستغفار عطر روحك بالذكر بشكر نعم الله عطروا ارواحكم يا جماعة فتخرج منها رو- ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ريح ما حدش سمع زيها ولا حد شاف زيها ولا حد شم زيها دي ريحة عملك دي ريحة قيامك ده ريحة حجابك ده ريحة نقابك ده ريحة ثباتك ده ريحة تعور- ترو- تورعك عن المحارم وتقواك لله سبحانه وتعالى ثم يصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة فين يا جماعة ده لسه ما وصلوش السنة الدنيا ده لسه الملائكة في في في الهواء في, في الفراغ في الكواكب في النجوم بتعبد ربنا سبحانه وتعالى يصعدون بها فكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا ما هذا الروح الطيب ايه الروح الطيب ده ايه الروح الطيب ده ما هذا الروح الطيب فيقولون روح فلان ابن فلان روح فلانة بنت فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا تخيل أكبر شوف الاحترام شوف الملائكة يا محترماك ومعظماك شوفوا يا بترفعك شوفوا انت بتصعد يا جماعه ده رحله مهرجان تانيه ده زي رحله المهرجان اللي النبي عليه الصلاه والسلام طلعها الوقت ابواب السماوات السبعه هتتفتح الوقت الملائكه تستقبلك في كل باب من ابواب السماء الوقت روحك هتصعد الى الله ده رحله مهرجان تانيه طب الوقت انت طالع طب ما انت هتنزل تاني هتنزل تاني عشان حساب القبر طب ليه ليه طب ما كان من تحت وخلاص لا يا جماعه لازم التكريم ده لازم الحفله المهيبه دي لازم التكريم الفوري ده اهو عشان احنا يا مصبرنا يا اخواني اللي طاعه ربنا سبحانه وتعالى ربنا يثبتنا على طاعته فيقولون ما هذه ما هذا الروح الطيب فيقولون روح فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى يصلوا إلى باب أبواب السماء الدنيا أو إلى سماء الدنيا فيستفتحون فيفتح لهم يتفتح أبواب السماء روحك يتفتح أبواب تخيل اللي في الأرض بيعيطوا وبيبكوا ومش عارفين أنت في إيه ومش عارفين أنت في إيه ومش عارفين المهرجان الكوني الملائكي اللي في السماوات السبعة اللي ليك إيه ومش عارفين الفتوح اللي أنت فيها ولا التكريم ولا العطاء ولا الريح الطيبة ولا صحبة الملائكة ولا الشموس اللي طالعة معاك الشموس اللي نزلت عشان تأخذ روحك من ملك الموت مش حاسين بكل ده ثم يشيعها من كل سماء مقربوها كل ما تعدي بقى سنة من السماوات الملائكة بتاعتها دي روح مين روح المؤمن فلان ابن فلان ثم الملائكة تشيع كمان يشيعها من كل سماء مقربوها حتى تصل إلى السماء السابعة الله أكبر عند البيت المعمور وعند بعدها سدرة المنتهى وبعدها جنة المأوى ايه يا اخوان النفعة دي الطاعة بترفع كده الطاعة تعليكي كده الطاعة تقربك من ربنا كده الصبر على الشهوات في زمن الشهوات يرفعنا كده ويكرمنا كده ويخلينا الحفلة دي كلها ليك انت الحفلة دي كلها ليك انت معقولة يا اخواني معقولة كل ده ليك انت تخيل لو حصل حفلة من الحفلات وبعد كده دعوك فانت داخل كده فلقيت اكرام واوبن بوفيه و- و- ولقيت جايبين حاجات كل بقى ما يفعل في الحفلات الحلال طبعا وتكريم وعلى- وفوجئت انهم بيقولوا الحفلة دي على شرف فلان فلان انا كل دول كل الشخصيات العظيمة ديت كل الاحداث دي كل المصاريف دي كل دي على شرف انا انا تخيلوا تكون انت طالع سبع سنوات مقربي السنوات السبع بيشيعوك الملائكة والشموس دي كلها موكب مهيب مفيش ملك في التاريخ خد موكب واحد على مليون من ده تكريم عظيم ولسه ياما كمان تكريم في رحلة ال- ال- المعراج الفردية دي بتاعت كل عبد من عباد الله الصالحين انا يا رب انا يا رب كانت طاعتي تخليك تكرمني كل الاكرام ده يا رب انا العبادة يا رب بترفع كده الطاعة يا رب بتعمل كده تقواك يا رب بتعزز الانسان كده يا رب رجعني تاني اطلعك ليل نهار يا رب يا رب انا ما كنتش عارف ان اطرافها كده انا يا رب كل ده ليا الكل كله بيحتفل بيا انا انا يا الهي يا الهي على المشاعر الرهيبه اللي في الحديث ده يا الهي على المشاعر المهوله اللي في الحديث ده وبعد كده يا اخواني يحصل ايه ثم يشيعه من كل سماء مقربها حتى السماء السابعة فإذا وصلت إلى السماء السابعة قال الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين فإذا وصلت إلى السماء السابعة قال الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين ارفعوا بقى كتابه فوق فوق وسط صحف الأبرار يا جماعة عايزين نبقى الله بقى دي الصحف اللي بترفع هذه الرفعة وأعيدوه إلى الأرض ليه يا رب ارجع للارض تاني ليه يا رب ارجع للارض تاني ليه ارجع للقبر ليه تاني يا رب فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى تخيلوا يا إخواني التكريم ده كله تخيلوا أفراح الروح تخيلوا يا جماعة جاهز جاهز تموت جاهز انك تقابل التكريم ده كله اشتغلت عشان تقابل ده ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه يا جماعه جاي تموت برضه بس هنتكلم عن الوجه الثاني هنتكلم عن النص الثاني من الحديد الراجل ده الابد اهي الابد اهي اللي بترفع الرفعه دي كلها افراح رهيبه في ملكوت السماوات في حفله التكريم بعد كده تنزل بقى في امتحان في القبر امتحان امتحان بعد ايه بعد ما سمعت ربي ومولاي بيقول اكتبوا كتاب عبدي قال علي انا عبدي زي ما قال عن النبي عليه الصلاه والسلام في القران عبدي انا بعد ما سمعت مولاي بيبشرني وبعد ما شفت كل ده انا خارج من ايه ينزل القبر فياتي ملكان فيجلسان ويقول له ويقول له من ربك من ربي الا انا لسه نازل من من سبع سنوات وكان بيقول اكتبوا كتاب عبدي في هليلين من ربي ربي مولاي اللي عشت عشانه ربي مولاي اللي كان كل ذره في قلبي بتسبحه ربي مولاي اللي كان قلبي بيهتف مع الكون كله بجلاله ربي اللي كان قلبي مشغول بيه ومشغول برضاه ومشغول بجلاله ومشغول بنصرة اوليائه ومشغول بحرب اعدائه ومشغول بيه ان الناس كلها تعرفه وتحبه وتوصل له ومشغول ازاي اوصل له وازاي ارضيك يا رب ربي انتوا بتسالوني عن ربي ربي الله سبحانه وتعالى فيقولون له من ربك فيقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقنا به وامنا به ده محمد عليه الصلاة والسلام أنا مصدق فيقولون له ما علمك طب أنت علمك إيه فيقولون كتاب الله جاءنا فصدقنا به وأمنا به يعني إيه يعني كلام ربنا أنا ما خدتش علمي من ناس ضيعوا القضية على الفضائيات أنا ما خدتش علمي من ناس ضيعوا الدين وضيعوا دين الناس أنا ما خدتش علمي من المغنيين والممثلين أنا ما خدتش علمي من الناس لما قعدت على الكرسي باعت دينها وفتت بفتاوى تودي الناس في داهية أنا ما خدت أنا خدت علمي من كتابك يا رب أنا خدت علمي من دين دينك يا رب انا خدت علمي من دينك يا رب فينادي منادي من السماء فينادي منادي من السماء ان صدق عبدي الله ربنا ما سبقش حتى وانت في القبر ان صدق عبدي الله تكلم من اجلك الله صفة الكلام لله تخيل الله تكلم بالقرآن للدنيا كلها الله تكلم من أجلك انت بس هنا صدق عبدي تاني يا رب عبدي يا رب أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة افرشوه له بقى ايه مش حاجات بقى من دمياط وحاجات من ان, إن لا يا جماعة من الجنة يا جماعة من الفردوس يا إخواني من عدن يا إخواني افرشوه من الجنة ستير الجنة وعفش الجنة وأزهار الجنة الجنة وشجر افرشوه من الجنة وافتحوا له والبسوه من الجنة حلل الجنة يعني لبس حلوت الجنة وكفن الجنة الوقت بقى لا خلاص جنة جنة بقى خلاص لا كفن ولا حلوت والبسوه من الجنة من الجنة يا رب هو تحت التراب وما بيدفنوه وبيعيطوا وهو لابس حلل لا تقوم الارض لمثلها يا جماعة تخيلوا انت في القبر ولك ابشر ده كل ده لسه كمان مش زي اللي جاي ابشر يعني خلي البشرة تضحك تضحك وتفرح وتسعد ده انت لسه ما تشوف ابشر بالذي كنت توعد ابشر بالذي يسرك هذا يومك هذا يومك الكلمه دي هتتقال لك اول ما تخرج من القبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم لما العريس يقولوا له ده ليلتك يا عريس يعني الليلة دي كلها بهجة وكلها أفراح وكلها تكريم وكلها سعادة هذا يومكم يعني الخمسين ألف سنة دول كلهم سعادة أفراح المؤمنين في القبر أفراح المؤمنين عند الموت أفراح المؤمنين في البعث أفراح المؤمنين في الجنة أفراح أفراح أرواح المؤمنين يا جماعة الطريق ده كله أفراح كله كله نور كله رضا من الله سبحانه وتعالى فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد أنا عملك الصالح انا عملك عيني الجميله دي خشوعك في الصلاه صوت الجميل ده تلاوتك في القران اناء الليل واطراف النهار جسد القوي ده جسد القوي ده صيامك ليلى كل ملمح من ملامح بعباده من عباداتك انا عملك تخيل احب صاحب ليك لما تروح معاه وتسافر معاه هيبقى ايه هتبقى فرحان ومؤتلس بيه تخيل بقى انت مؤتلس بعملك افرش قبرك من الان حضر صاحبك الصالح من الان انا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي إخواني في الله إخواني في الله يعني اتكلمنا في هذا اللقاء اتكلمنا في هذا اللقاء عن أفراح المؤمنين أفراح خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم الأفراح دي كلها محدش شافها الأفراح دي محدش شافها غيرك ولا حد شافها غيرك محدش رآكي وانت أبواب السماء السبعة بتتفتح لك محدش شافك وانت ربنا بيقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين محدش شافك وانت ملائكة الموت بتقول لك على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله محدش شافك وانت في نعيم القبر وانت في نعيم القبر بترفل في وسط نعيم الجنة الى ان تدخل الجنة والقيامة محدش شافك ولكن يا جماعة بعد كده بقى اللي جهزوا نفسهم في الدنيا اللي كان جاهز يموت اللي كانت جاهزة اللي كان مستعد اللي كان مستعد للسفر القريب دوت حصل لهم ايه حصل لهم شوف بقى يوم القيامة بقى الموضوع يختلف هيبقى نعيم قدام الناس كلها هيبقى تكريم قدام الناس كلها قال تعالى يوم ترى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها يا جماعه ايه ده يوم ترى يوميها مع النور اللي نور لك السماوات السبع ونور لك قبرك هيتشاف وهو ملايين الدنيا حواليكي يوم كل واحد مستني يوم الطالب مستني يوم النتيجه ودي مستني يوم الجواز وده مستني يوم الخطوبه وده مستني يوم ما يرجع من البلد الاجنبيه وده مستني يوم الدكتوراه وده مستني يوم الماجستير وده مستني يوم ما ياخد الشهاده وكل واحد مستني انما في ناس مستنيه يوم تاني يا جماعه يوم البشرى برضا الله رضا لا يسقط بعده ابدا رضا الله سبحانه وتعالى رضا من الله يوم يوم ترى ترى هتشوف بعينيك هتشوفي تكريم المؤمنين بعينيك الرسول عليه الصلاه والسلام هيشوفنا واحنا بنكرم ويفرح وتقر عينه بينا كل داعيه هيشوف اللي دعاهم والتزموا بسببه وتابوا الى الله بسببه ووصلوا الى الله بسببه وما بيكرموا ويفرح بثمره حياته يوم ترى في الدنيا اللي بتشاف اصحاب المراكز والاموال يوميها اللي هيتشاف اصحاب الايمان والدين والديانه يوم ترى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ماشيين جنب بعض ازاي يا رب هو الاختلاط مش كان حرام في الدنيا لا خلاص ما عادش حرام خلاص النفوس طهرت والقلوب طابت ما عادش حد هيبص لزوجة حد كلهم اخوان على سر متقابلين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم انوار متلألئة في سماء ارض البحشر انوار متلألئة باهرة يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بين ايديهم بينور لهم الطريق للجنة وبايمانهم بينور النور لإخوانهم اللي على يمينهم وعلى شمالهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم يا رب احنا بشرنا في القبر الملائكة عند الموت قالت تتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة بشروا عند الموت وفي القبر أبشر بالذي يسرك بشر في القبر وبعد كده هنا النهارده يوم القيامه بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار بشريات على بشريات على بشريات الله اكبر طريق طريق الله طريق الى الله سبحانه وتعالى كله بشريات وكله نور وكله ايمان تاني يا جماعه هنرجع تاني عوده على بدء في الموضوع اللي بدانا فيه الليله جاهز تموت جاهز تموت جاهز خلق الله لو قبر اغلق الليله جاهز انك تبقى الانسان اللي يغلق عليه جاهز ولا لا السؤال ده ما يخوفش ولا يضايق ولا يزعل ولا يحرج ده انا بسالك سؤال عمرك زي ما انت بتدخل على ابنك وتقول له جاهز للامتحان يا ابني انت مش عايز تضايقه انت مش عايز تنرفزه ولو تنرفز منك يبقى هو يبقى هو يبقى هو مش عاقل انت عايز تحضره انت بتحبه انت خايف عليه انت عارف ان الموضوع عايز تجهيز يا جماعة جاهزين نموت ولا لا جاهزين نقابل ربنا ولا لا جاهزين للاحتضار ولا لا جاهزين للملائكة اللي هتتنزل ولا لا جاهزين لضمة القبر ولا لا جاهزين لحساب الملائكين ولا لا جاهزين للخمسين ألف سنة يوم القيامة ولا لا جاهزين للعرض على الله وقعدنا لكل سؤال جواب ولا لا جاهزين نموت ولا لا تاني المثل اللي مش عايز ننساه الراجل اللي دخل على مراته وقال لها يلا عشان نسافر هنسافر فين هنسافر السعودية امتى بعد ثلاث ساعات قد ايه ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين كلام مش عاقل راجل مش عاقل انسان مش عاقل والله يكون في عونها لربط الحياة بيه كذلك بالظبط يا اخواني احنا عايزين نبقى عاقلين يا اخواني عايزين نبقى عقلاء يا اخواني في الله عايزين نبقى اعقل الخلق واعقل البشر واقرب البشر الى الله سبحانه وتعالى عايزين عايزين نشتغل للاخره عايزين نجهد للامتحان اللي هنتنقل فيه من عالم لعالم الامتحان اللي مش هترجع تاني فيه الدنيا الامتحان اللي بيجي في لحظه ما بيتقالكش بعد ثلاث ساعات ولا بعد ساعتين ولا بيسيب لك فرصه انك تجهز عايزين نجهز للامتحان تاني جايز تموت ولا لا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر يعني يا ربي يا ربي الناس بتتشغل يوم يومين اللي اتشغل لحد ما مات ازاي واحد فضل غسل 40 سنه ازاي طب يقبل منك انك ساعه ساعتين ان شهر شهرين انما يقبل منك عمرك كله ضاع وانت جوه براثن الدنيا وجوه وجوه كلاليب الدنيا وجوه لا يا اخواني ما ينفعش يا اخواني هل من يقظه احنا لسه في سلسله اقبلني يا رب لسه في مرحله اليقظه لغايه دلوقتي لسه في مرحله الانعاش القلبي لسه في ال ICU او في ال CCU بقى ال- غرفه العنايه المركزه بتاعه القلب لسه في العنايه المركزه يا جماعه عايزين نفوق وعايزين الانعاش القلبي عشان باذن الله سبحانه وتعالى لما ندخل في المرحله الثانيه مرحله الانطلاق بقى مرحله بقى ان احنا ندخل بجد نتخلص من كل الذنوب اللي عندنا مرحله ان احنا نبدا بقى نزرع في قلوبنا المشاعر الطاهره بعد ما خرجنا المشاعر بتاعت زمان ربنا يثبتكم ويأيدكم وربنا يرزقنا التوبه الصادقه يا رب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم تب علينا توبة ترضيك رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم تب على أصوات المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين واهد غير المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا سلام عليكم
يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضيق